الرحمن الرحيم
ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورع فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان
هيا فوافروا له ما للفتى من مطلب نعم وهل من عمل أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء في الحديث الشاذ وهو الشرط الرابع بمعنى نفيه وقد ذكرنا تعريف الحديث الصحيح بقولنا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة فالمقصود هو نفي الشذوذ عن الحديث وهذا البحث بحث الشاذ هو الذي يظهر مقدار الناس لأن التفريق بين الشذوذ وبين زيادة الثقة كاللبن المستخرج من بين فرث ودم وتختلف أنظار النقاد فيه فربما قال أحد الكبار هذا خطأ وخالفه كبير مثله فقال هذا صواب ولذلك أنا أقول دائما لإخواننا المتعلمين والمشتغلين بالحديث إذا أنكرت لا تبالغ وإذا صوبت لا تبالغ بل قل كما قال الأساطين الكبار في مواضع الاشتباه يشبه أن يكون محفوظا أو يشبه أن يكون خطأ هكذا كان يقول الأئمة الكبار كما كان الكبار من المجتهدين من أهل الفقه يقولون أيضا يعجبني ولا يعجبني يقولون في المشروع يعجبني أن يفعل كذا وكذا فيما ثبتت فيه السنة أو يقول لا يعجبني فيما ثبتت فيه الكراهية كل هذا يدل على أنه على حذر مما ذهب إليه مع أن علم المتأخرين بالنسبة للمتقدمين كما قال أبو عمرو بن العلاء فيما رواه الخطيب في مقدمة كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال أو كما قال القائل ما بقي عند الناس من اليوم إذا قيسوا بالأوائل إلا فضل بزاق فكان العلم عند الأوائل كان محفوظا في الصدور وكان مضبوطا يؤخذ من أفواه الشيوخ ولا يؤخذ من الكتب كما هو حالنا في هذا الزمن فكما قلت كثيرا واقول وساقول ان شاء الله عز وجل ان راس مال المحدث هو الاسناد وهو مفرق في الوف الكتب ولا يستطيع احد من المتاخرين ان يحيط بما في الكتب حتى لو كان عنده كل برامج الدنيا بالنسبه للكمبيوتر واذا سلمنا انه يستطيع ان يفعل ذلك فبقي النظر امامه اسانيد متضاربه كيف الخلاص منها هذا يحتاج الى ملكه ويحتاج الى دراسه وطول عمر بحث الشاذ بحث دقيق ولذلك آه نوه به العلماء حتى في حد الحديث الصحيح يقولون من غير شذوذ ولا عله طب ما هو الشذوذ عله طالما المذهب كنا نقول من غير علة وخلاص فلماذا نبهوا على الشذوذ وفصلوه عن العلة لأسباب عندهم فيما يتعلق بالعلة ولسبب آخر وهو التنويه بالشاذ وفي أصول الفقه أن إفراد الخاص عن العام يفيد الاهتمام سواء كان الخاص متقدما على العام او متاخرا عنه كقول الله تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والصلاه والنسك تدخل في المحيا طالما انه حي يصلي ويذبح ولكن نوه بالصلاه والنسك لما لهما من القيمة العظيمة الكبيرة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فالمرأة من الدنيا ومع ذلك أفردها بالذكر عن الدنيا لمزيد الاهتمام بها ولشدة فتنتها. فإذا إفراد الشاذ برغم أنه يدخل تحت معنى العلة إفراد الشاذ عن التعليل هذا فيه مزيد اهتمام بالشاذ والشاذ مأخوذ من اسمه يقال شذ إذا انفرد سواء خالف أو لم يخالف اعتزل ومنه حديث ابن عمر الذي استغربه الترمذي يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار حديث ضعيف ولذلك استغربه الترمذي والترمذي إذا أفرد الغرابة فيعني بها الضعف فالشاذ هو المتفرد ده اللغة سواء خالف أو لم يعني إذا إنسان كره صحبة ناس ما فانفرد عنهم فيقال شذ عنه شذ أخذ ناحية في الاصطلاح الشاذ لابد فيه من المخالفة المؤثرة لا يصلح فيها إلا الترجيح خلاص لابد أن تكون المخالفة مؤثرة زي ما هنذكر مذاهب العلماء في الشاذ لكن قبل أن ندخل إلى البحث نقول إن رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أنواع إما أن يخالف وإما أن يوافق وإما أن يتفرق فإذا وافق مفيش إشكال وإذا خالف سننظر من الذي خالفه أهو فرد أم جماعة فإذا كان فردا أهو أوثق منه أم أقل ده في حالة أنه فرد طيب الجماعة الذين خالفهم هذا الراوي هل له مزية في شيخه بحيث يقدم على هؤلاء الجماعة وحده يعني هو هل ممكن يقدم على هؤلاء الجماعة لمزية في شيخه ولا مجموع ضبطهم يقدم على ضبطه هو, هو دي كلها أسئلة لابد من حلها وإذا تفرد فينظر حاله من الضبط والإتقان وهل لمثله أن يتفرد طيب وتفرد عن شيخ مشهور له تلاميذ كثر ثقات بحيث يبعد ألا يكون الحديث عندهم وينفرد هو به وهل المتن الذي انفرد به مما تدعو الهمم والدواعي لحفظه ونقله ولا هو متن كأي متن يعني لا يكون مثلا في الطهارة ولا في مقادير الزكاة ولا في يعني حاجة ايه تدعو الهمم والدواعي إلى إلى حفظه كل هذه الأسئلة لابد أن تطرح أمامك قبل أن تقضي على رواية الراوي أهي شاذة أم لا والشذوذ عرفه الحافظ أو قال فيه الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته قال وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليل مفرد الراوي فقط ورد ما قالا بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة تسعين حرفا كلها قوي واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن أو بالغ الضبط فصحح أو بعد عنه فمما شذ فاطرحه ورد ذكر الحافظ زين الدين المذاهب الثلاثة في الشاذ المذهب الأول مذهب الإمام الشافعي ووافقه جماعة من أهل الحجاز قال ليس الشاذ ألا يروي الراوي ما لم يروه غيره ولكن الشاذ أن يروي الراوي مخالفا غيره ده معنى كلامه سواء كان زائدا أو ناقصا يبقى وقع في كلام الشافعي شيئان ليس الشاذ ألا يروي الراوي ما لم ي... أن يروي الراوي ما لم يروه غيره يبقى ده إيه التفرد ها يبقى ده التفرد أشار إلى التفرد يقول ليس مطلق التفرد شذوذا ها ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يروه غيره بل قد ينفرد الانفراد ده له حكم لوحده ولكن الشاذ أن يروي الراوي مخالفا غيره زائدا كان في المتن أم ناقصا أو في الإسناد ده تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المذهب الثاني هو مذهب الحاكم النيسابوري وهو قوله الشاذ ما تفرد به ثقة وليس له متابع خلاص التعريف الثالث تعريف أبي يعلى الخليلي قال الشاذ من الحديث من فرد به راو ثقة كان أو غير ثقة فإن كان غير ثقة فحديثه مردود وإن كان ثقة توقفنا فيه يعني لا يقبله يبقى صارت المذاهب عندنا ثلاثة تفرد الثقة مطلقا يبقى ده شاذ ده كلام مين الحاكم النيسابوري الخليلي قال أن يتفرد به راو ثقة كان أو غير ثقة من أوسع من الثاني ها مذهب الخليلي أوسع شوية أوسع شوية مذهب الحاكم أضيق من مذهب الخليلي ليه لأن الحاكم قصره على الثقة فقط إنما الخليلي دخل فيه مين غير الثقة وده طبعا على رسم المحدثين غير الثقة ما بس حديث شاذ ها على الاصطلاح الذي ذهب إليه أكثر العلماء المتأخرين أنهم يفرقون بين الشاذ وبين المنكر وإن كان الشاذ يعني كلمة شاذ هذه ليست كثيرة على ألسنة المتقدمين لكن لا مشاحة في الاصطلاح إن أنا أحاول إن أنا أفصل ما بين مصطلحين من باب التريض والتعليم للطلب والكلام ده فهذا لا بأس به طبعا كلام الخليلي وكلام الحاكم متعقب هو نفس العراقي قال ايه ورد ما قالا اي ما قال كلاهما اللي هو الحاكم والخليلي بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة إذا كان إحنا هنمشي على كلام الحاكم يبقى حديث إنما الأعمال بالنيات شاذ شاذ ليه؟ لأن م... م... في تفرد من أصل الحديث إلى يحيى بن سعيد الأنصاري خلاص كل دول تفردوا والعراقي ذكر النهي عن بيع الولاء وال... وال... وال... وهبته الحديث ابن عمر وفي الصحيحين وقد رواه عن وقد رواه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وتفرد به عبد الله بن دينار وكل رواية قرنت عبد الله بن دينار مع آخر رواية ضعيفة أو إن في زيادة في المتن زي ما عند البزار قرن عبد الله بن دينار مع نافع كلاهما عن ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته وقال الولاء لمن اعتق انما الولاء لمن اعتق اه كده يستقيم الكلام لان انما الولاء لمن اعتق هذا رواه نافع اما شطر الحديث الاول نهى عن بيع الولاء وهبته فيما يتعلق بحديث ابن عمر فهذا تفرد به عبد الله بن دينار لم يشاركه احد في الدنيا ولذلك مسلم لما روى هذا الحديث في صحيحه قال الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا وعند الحميدي قال سفيان بن عيينة إن شعبة استحلف عبد الله بن دينار أسمع هذا الحديث من ابن عمر أم لا ثم ضحك سفيان وقال سمعناه منه مرارا ولم نستحلفه وصح عن شعبة أنه قال وددت لو أذن لي عبد الله بن دينار أن أقوم على رؤوس الأشهاد فأقبل رأسه لهذا الحديث ده تفرد كما قلنا تفرد به عبد الله بن دينار وبعد عبد الله بن دينار رواه جمع غفير الحافظ أبو نعيم الأصبهاني له جزء في هذا الحديث ذكر ذكره من خمسة وثلاثين وجها عن عبد الله بن دينار ورواه عنه كثير يعني روى مالك وروى الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن عبد الله بن الهاد وموسى بن عقبة وسليمان بن بلال جماعة كثر يعني لم يستوفي طبعا أبو نعيم الأصفهاني ليه يعني استدرك عليه حوالي ستة رواة لم يذكر روايتهم مع أن بعض الروايات دي في صحيح مسلم كرواية سليمان بن هلال وغيره يبقى الحديث تواتر بعد مين اه تواتر بعد ابن عبد الله بن دينار زي ايه زي حديث انما الاعمال بالنيات تواتر من بعد يحيى بن سعيد الانصاري يعني الحافظ بن حجر يقول يعني رواه نحو من سبعين نفسا بعد يحيى بن سعيد الانصاري يبقى اذا ما قاله الحاكم او ما قاله الخليلي الإمام مسلم قال هذا الكلام عقب الحديث الذي رواه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق قال مسلم قوله تعالى فلأقامرك فليتصدق هذا تفرد به الزهري ولا يعلم أن أحد رواه إلا الزهري ثم ذكر أن الزهري له تسعون حرفا ينفرد بها عن الأمة كلها بأسانيد جياد بأسانيد جياد يبقى احنا لو هنلتزم كلام الخليلي أو نلتزم كلام الحاكم هنرد الإيه؟ هنرد مثل هذه الأحاديث وهي من الكثرة بما كان يعني هذا ليس شيئا قليلا يعني انت لو حبيت تعمل ششن كده على روايات الصحيحين في الصحيحين فقط الاحاديث التي تفرد بها راو هتطلع بكم لا باس به وممكن انت يعني لو عايز توصل بسرعه لحاجه زي كده امسك معجم الطبراني الاوسط خلاص وانظر الى مثلا خذ شريحه أحاديث صحابي ما واعرض الأحاديث اللي الطبراني قال فيه تفرد به فلان على تحفة الأشراف للمزي لأن ده أيسر لك هتجيبها عن طريق الإسناد فكل حديث قال فيه الطبراني تفرد به فلان وهو في الصحيحين أو في الكتب الستة والكلام ده سترى شيئا كثيرا أنا عملت المسألة دي ودونت كل هذا على تحفة الأشراف عندي في نسختي تقريبا العدد الذي الذي اذكره فيما يتعلق بالتحفه كلها يتجاوز 160 حديثا. في الكتب السته. هذا ما وانا طبعا ما قصدتش ان انا انزل الطبراني كله لان الطبراني الاوسط انا لي عليه ثلاث مشاريع. فهو ده اللي سهل عليا ان انا انزل على التحفه ولا انا مش ممكن اقعد واضيع عمري كله وامسك الطبراني على التحفه ماليش شغلانه غير الطبراني التحفه. لا هو جاء مع الوقت فقط. فكنت كل حديث يكون في الكتب الستة وفي الطبراني أكتب انظر تحفة الأشراف بجانب الحديث في الطبراني ثم لما بدا لي أن أنظر إلى هذا الباب جبت النسخة بتاعتي من الطبراني كل حديث كاتب جنبه تحفة الأشراف أروح للتحفة وأنقل كلام الطبراني على التحفة فكل بقى ما أحتاج أن أنا أخرج أحاديث حديث من الكتب الستة أرجع لتحفة الأشراف نسختي ألاقيني كاتب إيه كلام الطبراني تحت وكم افادني افادني كثيرا ليه لانه انت بتشتغل في الحديث ما انتش مستحضر اذا كان ده في الطبراني ولا مش في الطبراني فانت يبقى كده دونت الايه دونت الفائده فهتلاقي يعني عددا كبيرا من الاحاديث وكما قلت في الصحيحين او في الكتب السته فمقتضى هذا الكلام يبقى هنرد الايه هنرد هذه الاحاديث عشان كده العلماء اطبقوا على أن أفضل تعريف للشاذ هو كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه والشافعي فرق بين مطلق التفرد وبين المخالفة اللي يهمني في البحث المخالفة ليه لأن هي المتعلقة بالباب أنا عارف أن بحث الشاذ ده دقيق وعويص ومعرفش لما بتكلم فيه بحس انكم مبلمين كده فمش فاهم يعني انتوا مصحصحين معايا ولا ها؟ ده افهم منه ان تركيز يعني؟ طيب انا هجيب امثله بس طبعا اسعد الناس بالمثال اللي معاه قلم ورقه ايوه ها؟ قال ايه ماشي من كان ثقا يتوقف فيه اي ماشي ايه ما هو راوي شيخ ما هو الفرق بين راوي شيخ شيخ يروي وراو يروي ما هو الفرق ماشي فإن كان ثقة نتوقف فيه وإن كان مر ضعيفا يبقى مردود لا لا لا لا يعني على سبيل كلمة شيخ يعني لا لا لا ده الكلام ده لا أصل احنا بنتكلم في رواية راون مش شيخ أصل شيخ ده إذا كنا هنعملها من مراتب التعديل تقصد كده من مراتب التعديل لا لا لا لا لا مش صحيح هذا الكلام غير صحيح وأنا لم أفهمه من كلام أحد من الذين شرحوا الفيت العراقي طيب اجعل هذا الكلام في آخر البحث أي حد له ملاحظ على الكلام نخليه نخلي المناقشات دائما في آخر بحث عشان ما نقطعش الإيه ما نقطعش الشر آه نرجع بقى إلى كلام الشافعي الشافعي بيقول لك إيه المخالفة أن يخالف الراوي طيب طيب هي أي مخالفة ولا يريد الشافعي مخالفة ما لا يريد مخالفة ما اللي أنا ابتدأت بها الكلام اللي هي إيه التي لا يصلح فيها إلا الترجيح لكنك إذا وقفت على مخالفة يصلح فيها الجمع يبقى ده خارج البحث يبقى إذا الشافعي يشترط لإثبات الشاذ مخالفة التضاد وليس مخالفة التنوع خلاص يبقى احنا هنزود هذا القيد على كلام الشافعي ها زي ما انت مثلا تقول كل بدعة ضلالة فلازم تزود ايه كل بدعة شرعية ضلالة فشرعية دي انت بتزودها ليه حتى يستقيم الكلام عشان تخرج البدعة اللغوية والكلام ده ماشي فيبقى مخالفة التنوع خارجة عن هذا زي ايه مخالفة التنوع مثلا زي المثال الذي أخرجه الشيخان وغيرهما البخاري ومسلم من حديث معمر ابن راشد عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قيل وما الهرج قال القتل تمام مين اللي رواه عن الزهري عندكم احنا بناخد الزهري كمثال لإمام كثير الرواية كثير الأصحاب تمام مش واحد قليل الرواية قليل الرواية ده بتبقى فيه مشكلة عنده لكن واحد زي الزهري يمكن أن يروي الحديث عن عدة عن عدة من مشايخه فهذا يرويه معمر ابن راشد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة خالفه يونس ابن يزيد وشعيب ابن أبي حمزة والليث بن سعد وعبد الله ابن أخي الزهري فرووا هذا الحديث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهذا الوجه أخرجه الشيخان أيضا إيه اللي حصل إيه اللي حصل في الخلاف شيخ الزهري معمر جعله سعيدا والجماعة هؤلاء الأربعة جعلوه إيه حميد بن عبد الرحمن ابتداء لما احنا هنحاول نطبق القاعدة على هذا المثال ابتداء كده من غير ما نعمل نشتغل أي شغل من الأرجح أنا عندي أربعة في مقابل معمر مش كده عندي شعيب يونس الليث ابن أخي الزهري في مقابل معمر ابتداء كده الجماعة ابتداء يعني طبعا أنا لما أجي أحقق مقدار كل واحد من الجماعة هلاقي ابن أخي الزهري فيه كلام والتي ابن سعد مش من الطبقة يعني اللي فوق قوي قوي من أصحاب الزهري ثابتة أو كل حاجة لكن فاته كثير من حديث الزهري يرويه عن يونس وعقيل ابن خالد كثير الليث بن سعد يروي حديث الزهري بواسطة برضه ما كانش إيه ما كانش يعني من الناس النقاوي قوي في الزهري يبقى شعيب بن أبي حمزة قيل أخذه من كتاب ومش عارف إيه وكلام أحمد بن حنبل فاضل لنا يونس ابن يزيد طبعا شعيب آه آه ثقة يعني مفيش آه لكن ما فيش حد اتكلم في رواية معمر مثلما تكلموا في رواية هؤلاء الأربعة كل واحد على حدة يونس بن يزيد وكلهم طبعا ثقات فأنا ابتداء أول ما أشوف الشكل كده واحد قبال أربعة فيبقى العدد الإيه الكثير أولى بالحفظ من واحد كما يقول الشافعي والدار قطني سلك هذا المسلك ورجح رواية الإيه الجماعة خلاص تصرف الشيخين يدل على ايه على ثبوت الوجهين جميعا لان معمر رجع في حديث سنذكره لحديث ايه آه اذا اكل احدكم فلا ياكل بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله الحديث ده برضه بيرويه مالك وعبيد الله بن عمر سفيان بن عيينة الثلاثة دول عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن جده ابن عمر وخالفهم معمر برضه فرواه عن الزهري عن سالم عن أبيه أني إسناد في الاثنين أسهل سالم عن أبيه أسهل وأنا هوازن بقى احنا قبل كده قلنا طبقات أصحاب الزهري الطبقة الأولى مين مالك ومعمر وسفيان ومحمد بن وليد الزبير وممكن تحط يعني مسألة اجتهاد يعني ممكن تحط واحد كمان في الطبقة الأولى كده يعني طب مالك حطه قبال معمر الاثنين كفرس رهان طبعا العلماء يرجحون مالكا فيما يتعلق بالزهري إذا حصل اختلاف يعني طبعا ابن المبارك كما روى عنه النسائي في سننه حط قاعدة كده عامة فيما يتعلق بالطبقة الأولى من أصحاب الزهري قال أصحاب الزهري ثلاثة مالك
قصيدة أحييه فيها
ابن أخي الزهري فيه كلام والتي ابن سعد مش من الطبقة يعني اللي فوق قوي قوي من أصحاب الزهري ثابتة أو كل حاجة لكن فاته كثير من حديث الزهري يرويه عن يونس وعقيل ابن خالد كثير الليث بن سعد يروي حديث الزهري بواسطة برضه ما كانش إيه ما كانش يعني من الناس النقاوي قوي في الزهري يبقى شعيب بن أبي حمزة قيل أخذه من كتاب ومش عارف إيه وكلام أحمد بن حنبل فاضل لنا يونس ابن يزيد طبعا شعيب آه آه ثقة يعني مفيش آه لكن ما فيش حد اتكلم في رواية معمر مثلما تكلموا في رواية هؤلاء الأربعة كل واحد على حدة يونس ابن يزيد وكلهم طبعا ثقات فأنا ابتداء أول ما أشوف الشكل كده واحد قبال أربعة فيبقى العدد الايه الكثير اولى بالحفظ من واحد كما يقول الشافعي والدار قطني سلك هذا المسلك ورجح رواية الايه الجماعة خلاص تصرف الشيخين يدل على ايه على ثبوت الوجهين جميعا لان معمر رجع في حديث سنذكره له حديث ايه آه اذا اكل احدكم فلا ياكل بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله الحديث ده برضه بيرويه مالك وعبيد الله بن عمر سفيان بن عيينة الثلاثة دول عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن جده ابن عمر وخالفهم معمر برضه فرواه عن الزهري عن سالم عن أبيه أني إسناد في الاثنين أسهل سالم عن أبيه أسهل وأنا هوازن بقى احنا قبل كده قلنا طبقات أصحاب الزهري الطبقة الأولى مين مالك ومعمر وسفيان ومحمد بن وليد الزبير وممكن تحط يعني مسألة اجتهاد يعني ممكن تحط واحد كمان في الطبقة الأولى كده يعني طب مالك حطه قبال معمر الاثنين كفر سيرهان طبعا العلماء يرجحون مالكا فيما يتعلق بالزهري إذا حصل اختلاف يعني طبعا ابن المبارك كما روى عنه النسائي في سننه حط قاعدة كده عامة فيما يتعلق بالطبقة الأولى من أصحاب الزهري قال أصحاب الزهري ثلاثة مالك وسفيان ومعمر إذا روى اثنان وخالف واحد فالحكم الاثنين أي اثنين بقى يخالف واحد يبقى الحكم للإيه الحكم للاثنين فأنا دلوقتي هحط مالك قبال معمر هيتفضل في الكفة الأولى مين سفيان بن عيينة وده من الطبقة الأولى وعبيد الله بن عمر وده بقى ثقة ثبت يبقى أنا لو هرجح هرجح مين رأيت الجماعة ويمكن المثل بتاع ده هو أوضح من المثل الأولاني كمان يعني المثل الأولاني ها عمالين نطلع القطط الفطسة في ابن أخي الزهري ومش عارف إيه وده قال وده عاد وده لا ده المثل ده عندنا ثلاثة نقاوة اتنين من أصحاب الزهري وخالفوا معمر يبقى قاعدة ابن المبارك تيجي ها وحط عبيد الله بن عمر على البيعة كمان يبقى حاجة ايه حاجة كده مفيش سفيان بن عيينة سمع معمر وهو يحدث بهذا الحديث قال له إنما رواه الزهري عن أبي بكر عن ابن عمر يعني سفيان بيغلط مين بيغلط معمر طبعا من أسبق من الآخر في السماع من الزهري معمر ها معمر أسبق معمر أسن وأسبق ويمكن لو انتوا جبتوا لو اللي عنده مسند الحميدي يجيب أول حديث حديث سقيفة بني ساعدة وإن معمر قال لهم تفضلوا أقول لكم عشرين حديثا قصيرا ولا السقيفة فسفيان بن قال فتمنيت أن يقول عشرين حديثا عشان يحفظ فقالوا له لا عايزين حديث السقيفة فحفظ سفيان بعضه وثبته معمر في الايه في بقية الحديث معمر طبعا يعني اسبق واسن طيب فسفيان بيقول لمعمر ايه بيقول له انما اخذناه من الزهري عن ابي بكر عن ابن عمر وليس عن سالم فقال له ايه قال ان الزهري كان يروي الحديث عن الجماعه فلربما أفرد أحدهم يعني الزهري كان ممكن ياخد الحديث عن الجماعة زي مثلا حديث الإفك يرويه الزهري عن أربعة من مشايخه وتراه في الكتب عن ثلاث ساعات وعن اثنين ساعات وعن واحد ساعات يرويه عن عروة ابن الزبير عن سعيد ابن مسيب عن علقمة ابن وقاص عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الأربعة دول ويعني قال حدثني كل واحد بطائفة من الحديث يعني المهم ايه لفق هو رواية هؤلاء الأربعة وطلع حديث الإفك الطويل ده من إيه من رواية هؤلاء الأربعة ولم يبين لنا القدر الذي انفرد به عروة عن القدر الذي انفرد به سعيد عن الذي انفرد به علقمة أو انفرد به عبيد الله ابن عبد الله فكان أحيانا يوقع واحد من الثلاثة دول من الأربعة دول ويروي عن ثلاثة فمعمر بيقول لسفيان بقى بيقول له إن الزهرية كان ربما أخذ الحديث عن جماعة فيفرد واحدا منهم فما هو المانع أن يكون أخذ هذا الحديث عن سالم وأخذه عن أبي بكر بن عبيد الله فأفرد رواية هذا وأفرد رواية هذا البيهقي لما روى الحكاية دي قال وهذا محتمل يبقى إذا أنا عندي مراجعة اللي يخليني ما أوهمش معمر إيه إن حصل فيه مراجعة ومناظرة ما هيش مجرد رواية قال له أنت غلطت قال له لا ما غلطتش أنا لم أخطئ حفظي صحيح كما هو ولكن الزهري كان بيعمل كذا وكذا وكذا خلاص بالإضافة لي أن معمر توبع على هذا صح توبع من بعض ال... مش يعني الناس النقاوة يعني إسحاق بن عبد الرحمن مثلا وداود بن قيس وصالح بن أبي الأخضر كلهم إيه يعتبروا من الطبقة الخمسة من أصحاب الزهري لكن يعني وعقيل بن خالد برضه روى هذا الحديث مع معمر وصح الإسناد إلى عقيل يبقى عقيل ده مع معمر عقيل ده برضه زي شعيب بن ابي حمزه ويونس بن يزيد يجري في نفس المضمار بتاعهم كده يبقى انا اذا لما اجي علشان ارجح اشوف العلماء ابو زرع الرازي والترمذي وابن عادي والجماعه دي ورجحوا ايه روايه الجماعه فيما يتعلق بحديث ابن عمر اذا اكل احدكم فلا ياكل بشماله ها اذا كان فلا ياكل بيمينه ولا ياكل بشماله فان الشيطان ابو زرعه الرازي والترمذي واظن ابن عدي تقريبا يعني بس هو ابو زرعه الترمذي اكيد رجحوا روايه مالك ومن معه ليه عشان القاعده الايه القاعده العامه لكن انا ما اقدرش اوهم معمر في المساله دي ليه لهذه المراجعه طبعا دي بتبقى في مساله فيها اجتهاد ممكن تلاقي حد من العلماء الكبار خالف امثال هؤلاء انت بقى في الحاله اللي زي دي كل ما يكون عندك اطلاله اوسع على العمل في الاسانيد شغال عملي مش نظري في فرق ما بين واحد حافظ الكتب وفي واحد بيمارس الاسانيد تلاقي اللي بيمارس الاسانيد عنده من شفوف النظر ما ليس عند الذي يقرا في الكتب فقط خلاص فممكن انت تنحاز الى جانب من جانب من من جانبي الترجيح وممكن تقول لا يمكن الجمع بينهما وطالما انه يمكن الجمع يبقى لا نذهب الى اعلال الأحاديث تمام يبقى أنا عندي دي هذا بديه كمثال لاختلاف التنوع الحديث الأولاني يتقارب الزمان ويلقى الشح ويظهر الفتن والكلام ده آه البخاري ومسلم لم يريا إعلال إحدى الروايتين بالأخرى فأخرجا الطريقين جميعا حافظ بن حجر طبعا مشى على ترجيح الشيخين في هذا ورفض إعلال الدار قطني للحديث بترجيح رواية حميد بن عبد الرحمن على رواية سعيد المسيب عن أبي هريرة قال إيه إيه العلة بتاعته قال لك الزهري واسع الرواية واسع الرواية ما هو المانع أن يكون الحديث عند الزهري عن أكثر من شيخ ما فيش مانع لا سيما أن الذين رووا عنه هذا هذا الوجه وهذا الوجه كلاهما من الثقات الأثبات ومش معنى أن الجماعة رووا حديثا يخالف الواحد ان حديث الواحد غلط لا مش لازم عندك البخاري مثلا في حديث عيسى بن يونس الذي يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه البخاري نفسه نبه بعد هذا الحديث أن جماعة من الرواة خالفوا عيسى بن يونس في وصله منهم وكيع محاضر ابن المورع وآخرون أبو داود لما روى الحديث ده في السنن قال خالف الناس والبزار قال نفس الكلام خالف الناس عيسى بن يونس فيه فرووه مرسلا مرسلا يعني ايه عن عروة ان النبي طب عيسى بن يونس عمل ايه وصله بذكر عائشة تاخد بالك من الاسناد انت لو معاك قلم ورقة وتكتب على طول كان ممكن المسألة يحصل تصور عندك مش عايز حد يجي لي طرزان في الدرس ما يجيش طرزان خالص اللي عايز يتعلم علم الحديث وعايز يفلح فعلا وجاي جاد لازم يكون معاه قلم ورق مش حاجه اسمها يجي فاضي لان احنا كل شغلنا اسانيد ورواه وانت مخك مش دفتر مهما حاولت انك انت تستوعب اسانيد دخلت على بعضها ما انتش عارف ده الاسناد ده راح فين وده جه منين لكن لما يكون عندك قلم ورق تكتب اول ما انا ابتدي اعمل موازنه والحاجه تبص على الايه على الكراسه اللي معاك فانا ارجو ان ايه ان ما فيش حد يكون قدامي بالذات من غير قلم ورق اللي عايز م- يجي من غير قلم ورق يقعد ورا عشان ما تسدوش نفسي ماشي نعم طب خلاص ماشي يعني اللي مش بيكتب نبقى نساله ان شاء الله شوف هو حفظ ام لا تمام يبقى ب... ب... ب... اختلاف الت- التنوع زي ما بنقول اذا كان الرواه على قدر من الثقة والضبط والإتقان أنا ممكن ما أعلش الرواية عيسى بن يونس زي ما قلت لكم أهو لوحده وثقة ثبت صحيح بس حطوا باله وكيع خالفه وكيع فأنا لو هجريهم في مضمار واحد ممكن آه، يحصل اضطراب ووقع الحديث كله ما أنا مش عارف أرجح مين على مين وإذا عجزت عن الترجيح في ال- بي- بين الروايات دخلنا في باب المضطرب بقى فأنا ه- لما أحط وكيع وبال عيسى وضم الوكيع محاضر والناس حوالي ستة خالفوا عيسى بن يونس طب البخاري لماذا أثبت رواية عيسى ولم يجعل مخالفة الجماعة معلة لرواية عيسى مع ان هو اللي نبه كمان آه، ممكن الراوي يخالف الجماعة وحديث الراوي يبقى صحيح وممكن رواية الجماعة المرسلة دي ممكن أخرجها إن الراوي قد ينشط وقد يكسل زي ما احنا ضربنا مثل في المرة اللي فاتت ممكن أنا أحكي لكم حكاية وأنا نشط وكويس والكلام ده آتي بها على وجهها وأجيب لكم دقائق الدقائق فيها وممكن ابقى جاي مقرف وزهقان و... وجاي بالعافيه كمان واحد يقول لي معلش قول لنا الحكايه الفلانيه اقوم قايلها له كده خلاص الراوي اللي سمع الحكايه الاولانيه عنده من الزيادات ما ليس عند الراوي اللي سمع الحكايه الثانيه طب انا لما قلت دقائق الدقائق كنت كنت منبسط النفس منشرح الصدر لما اجملت كنت ايه كنت منغلق تعبان زهقان مش عايز اتكلم فده كثير في الروايات بل احيانا قد يكون الحديث مرفوعا وانا رويته مرفوعا ثم اسال عنه فاوقفه اسال عنه كفتوى فاوقفه فبعض العلماء يعل المرفوع بالموقوف وقد لا يكون عله عشان قلت لكم باب باب الاعلال واسع باب النظر واسع لابد من قراءة كثيرة جدا لتصرف العلماء في باب التخريج والحكم على الروايات ما تعرفش توصل ابدا الب- مهما قرأت من الكتب ومهما حفظت من آه، كتب الاصطلاح ابدا ما تعرفش توصل ولا الملكة بتاعتك تنمو الا اذا نظرت في تصرف العلماء عشان كده اللي بيمسك القلم المسطرة والقلم في الشاذ بيقع على الدر قبل بيشتغل بقى بالكيلو يوزن الناس قبال بعضها ثلاثة قبال واحد ثلاثة يكسبوا خمسة قبال ثلاثة يبقى خمسة يكسبوا لا القصة مش كده خالص القصة تدور مع القرائن والقرائن دي غامضة قد يفتح لإنسان فيها ولا يفتح لآخر برغم ان اللي فتح له اقل في القدر والعلم من الذي لم يفتح له عشان كده في علم الحديث ما تستغربش ان ياتي واحد متاخر يتعقب واحد كبير متقدم طالما اتى بالدليل وفرد نفسه خلاص انا اعذره حتى لو خالفته غير ان هو يجي خبط لزق كده زي مثلا البخاري يقول تفرد به فلان يقول لك هو البخاري معصوم يعني البخاري عارف كل حاجه في الدنيا قد يكون فاته ويجيب لك حكاية كده ما تتنزلش على الواقع ابن أبي فروة اللي اسمه القاسم بن محمد أظن القاسم أرجو أن لا أكون واهما كان والزهري قاعدين فالزهري واحد روى حديثا فقال الزهري هذا ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أحفظت كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا قال له نصه قال له لا قال له تلتينه قال له لا قال له اجعله في النصف الذي لا تعرفه ده أنا حافظ طالما مش حافظ كله خلاص اجعل هذا مما فاتك يعني لا تقل أنني أحط بكل شيء ما أقدرش أجيب الحكاية دي وأجابه بها الإمام لازم أجيب دليل يدل على أن الإمام ده وهم في المسألة دي أنا هكون معذور أنت هترد عليا صحيح بس مش هتذبحني هتقول اه انت اخطأت صح انت ظننت انه آه انها متابعة ولكن في الواقع ليست متابعة هتشتغل برضه في الاخر هتعذره يقول انت معذور لو لست باول سار غره قمر خلاص وتمشي المسألة فعشان كده بنقول فيما يتعلق باختلاف التنوع ممكن انظار العلماء تختلف فيه لكن انا اضرب لك مثالا سواء وافقتني او خالفتني فيه انا بس ايه بوضح لك المسألة لأن أنت ممكن تقول أنا مع الدار قطني في المثل الأولاني يبقى أنت ضد الشيخين فالتمس مخرجا ها وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزد القناعيس ها يعني أنت عارف الح... البيت ده كنت فسرته مرة غلط زمان بس كنت ظننت إيه يعني لما ينطحوا بعض لا طبعا لما رجعت وأظن البيت ده كنت عزوته للأعشى وهو خطأ إنما هو لجرير بن عطية ها وابن اللبون طبعا اللي هو بيرضع لبن إذا ما لز في قرن إذا وضع زي مثلا عجل صغير مع عجل له قرون وعاملة كده قمت انت حاططهم الاثنين في عربية كره وخليتهم يشدوا الاثنين طبعا اللي له قرون قوي ورجليه قوية ورجليه طويلة فالخطوة منه بتخلي التاني يجري ثلاث خطوات قبال ما هو ابن لبون بقى ها وانما ده من البذل القناعيس بقى قرون وبتاع وكامل والبازل هو الكامل يعني فاذا الاثنين اتحطوا قبال بعض يبقى ابو قرون هي ايه هيتعب فعايز يقول يعني يعني لما الائمه الكبار دول هم البذل القناعيس واحنا ابن اللبون بقى فلما تدخل ما بين البذل القناعيس يبقى ايه اعمل حسابك يا تتفرم ها يا تجري على خطوتهم وده متعب جدا بالنسبة لك فيبقى الواحد إذا رجح ما يقعدش يحط على المخالف ها إنما إيه يستخدم الألفاظ الجيدة اللي إحنا ما عرفناش نستخدمها في مطلع أنا أنا ما استخدمتهاش في مطلع الحياة العلمية ليه كنت عمال أقرأ دايما لابن حزم والألباني وانتقل إلى انتقلت إلي العدوى فكنت استخدم نفس ألفاظ العلماء في الرد على العلماء وممكن يعني يصل الحال ان ممكن اتهكم بعالم العلماء وده موجود في كتبي الاولى اللي انا غسلتها ودلوقتي عدتها ولسه ايه اقدمها للطبع زي جنة المرتاب والبتاع الكلام اه كان ممكن اناقش عليه بمدينة اقول كده يا ابو علوة يعني هو كلامي معناه كده ها كأن انا وعلي بن مدينة كده قاعدين مع بعض ها واقول له ما هكذا تورد يا علي الابل ومش عارف ايه والعمليه كبرانه في دماغي ها ورد على ده ورد على دي واخطا علان واخطا طبعا اخطا ورده لكن مفيش داعي ان انا اطول المقاله بقى في ان انا اقعد احط عليه الكلام وهو ده لو واحد من ده موجود كان الواحد ليه نشف على طول اول ما شاف مش فضلا عن انه يقعد يناظره ولا يقعد يناقشه ولا الكلام ده لا لكن لا برضه السن له احكام وبرضه كل ما الانسان بيقرا كل ما يقرا ويزداد في القراءه يكتشف انه كان جريئا في ال في ال في الاحكام لكن علم الحديث على اي حال هو الذي يعطيك هذه الجرأة ومش علم الحديث فقط علوم الآلات عادة يعني هي التي تعطيك الجرأة ليه بتنطلق من أرضية قوية فبتديك نوع من الاعتداد برأيك عشان كده بعض إخواننا زمان يعني من المشايخ كان يبعت لي مثلا رسائل يعيب علي أنني أنتقد العلماء طبعا هو ليس له حق في ذلك لكن له حق في استخدام الألفاظ غير اللائقة مع العلماء ده أنا معه في هذا تماما وأنا في أكثر من كتاب من كتبي الذي طبعت فيما بعد تبرأت من هذا الكلام في عدة مواضع من كتبي كل ما الاقي فرصة أتبرأ برضه لاحتمال أن البراءة الأولى ما فيش حد اطلع عليه فهم أتبرأ تاني في أي كتاب كل ما تجيلي مناسبة في كتاب جديد أتبرأ مرة أخرى من هذه الألفاظ الموجودة في الكتب وإن الإنسان ما لا يقتدي به فيها إنما مسألة أن أنا أخطأ العالم أخطأ إيه الإشكال كما خطأ الذين أتوا من بعد الأئمة الكبار الأئمة الكبار إحنا كمان بنخطأ بس المهم يكون عندك إيه أدب ويكون عندك دليل خلاص فالأمثلة التي أنا أضربها سواء وافقتني أو خالفتني فيها أنا أقصد أن أنا أبين إيه أبين معنى اختلاف الإيه اختلاف التنوع إذا اختلاف التنوع هو الذي يصلح فيه الجمع يصلح فيه الجمع فإن عجزنا عن الجمع ما يبقى إلا الترجيح خلاص فإذا رجحنا كانت الرواية الراجحة هي المحفوظة والرواية المرجوحة هي الشاذة خلاص طيب عندنا أيضا مثل مثل مشهور في بحث الشاذ وهو حديث الفأرة حديث الفأرة إذا سقطت في السمن كيف هو نعمل إيه في السمن هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تسقط في السمن فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فألقوه خلاص طيب الحديث ده رواه مالك وابن عيينة والأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وكلوه طيب نعيد الكلام حديث الفأرة رواه معمر ابن راشد عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن قال إن كان جامدا فكلوه وما حوله وإن كان مائعا فألقوه روى هذا الحديث عن الزهري مالك وابن عيينة والأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال ها ماشي الخلاف فين بقى هناخد الاول خلاف الاسناد معمر عمل ايه عن سعيد عن ابي هريره يبقى خالف في شيخ الزهري وفي مسند الصحابه خلاص طيب ومالك وابن عيينه خلوه عن عبيد الله وعن ميمونه طال الاسناد صحيح الاسناد اطول لان ابن عباس يعتبر زياده في الاسناد يعتبر انزل ده من جهه الاسناد من جهه المتن في في اختلاف امم اه ان روايه ابي هريره فيها تفصيل إن كان جامدا إن كان مائعا أما رواية ميمونة فليس فيها هذا التفصيل نعم أي ما لازم تموت لازم تموت يا شيخ عبد الله وهتطلعها حية ازاي ما ألقوها وما حولها ما لازم تكون مات ها طيب سائر أهل العلم رجحوا رواية مالك وابن عيينة زي البخاري والترمذي والدرقطني خالف في هذا الخبير الذي إليه المنتهى في حديث الزهري ألا وهو محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات فقال الطريقان عندنا صحيحان غير أن حديث ميمونة أشهر قيل لأحمد وابن معين ألا تصنفا حديث الزهري قال كفانا محمد بن يحيى مؤنته أظن دي بقى يعني إيه طبعا محمد بن يحيى رفيق أحمد وابن معين وأصغر منهم في السن صحيح شوية لكن شاركهما في جل مشايخهما تمام يبقى أنا عندي إمامان كبيران أهو أو أئمة في مقابل الذهلي أنا عايز دلوقتي أسلك سبيل الجمع أو الترجيح الذين خطأوا معمر بن راشد قالوا إنه حدث بهذا الحديث في البصرة وأخذه عنه رواة البصرة كعبد الأعلى وعبد الواحد بن زياد وغيرهما ومعمر بن راشد لما في الأصل معمر بصري ثم نزح إلى اليمن فلما انبهروا بحفظه زوجوه فقعد مع مراته في الايه في البلد فصارت الرحلة إلى معمر يعني أحيا اليمن شوف رجل واحد أحيا اليمن رحمة الله عليه فكان إذا نزل البصرة لزيارة أمه نزل بغير كتاب فكانت تقع له أغاليط في الروايات فحمل أهل البصرة عنه هذه الإيه الأغاليط فقالوا إن ده إيه مما حدث به معمر في البصرة لحد كده الكلام مستقيم وأنا ما أقدرش أوح فيه لكن عبد الرزاق وطبعا عبد الرزاق يمني وروايته عن معمر معروفة يعني هو راوية معمر روى هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرة ورواه كما رواه مالك عن الزهري يعني برضو معمر عفوا آه لا رواه كرواية مالك نعم كرواية مالك عند النسائي رواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمون تمام يبقى معمر في رواية عبد الرزاق وافق من وافق الجماعة ها وهذا مما يدل على وهم معمر فيه لأن عبد الرزاق يمني ها ورواية عبد الرزاق عن معمر على الاستقامة إلا في أحاديث الفضائل اللي العلماء كأحمد وغيره أخذوها على عبد الرزاق يبقى أنا لو أنا لو هسلك سبيل الترجيح فالترجيح واضح الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يقول أن رواية معمر الحديث كالجماعة تدل على أن, أن, أن الحديث كان عنده بالإسنادين معا ده كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه واستدل برضه بثقة معمر في الزهري والكلام ده لكن طبعا وجود الحديث بالإسنادين عند معمر لا يدل على أنهما جميعا عند معمر لا سيما إذا ظهرت قرينة البصريين عن معمر في المسألة دي ها لكن ممكن أقول معمر اضطرب فيه ولم يحكمه فمرة كان يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ومرة كان يرويه كالجماعة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون فده ايه ده ظاهر فيه الايه فيه الترجيح يخالف في هذا إمام كبير زي محمد بن يحيى الذهلي يقول أنا لا بأس عندي أن يكون الحديث الحديثان عند معمر الإسنادان جميعا عند معمر فأنت أمام إمام متخصص في الزهري وأمام أئمة أيضا في النقد زي البخاري زي النسائي زي الدرقطني زي الترمذي ها فيظهر بالقرائن بالتحقيق أن جانب الذين أعلوا الحديث حديث أبي هريرة أنه أقوى لهذه القرينة التي ذكرناها وقد علمنا أن لمعمر أخطاء لكن ليس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق العلماء على أن أكثر الرواة خطأ عن الزهري في الطبقة الأولى هو معمر ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنا الحقيقة لم أجد هذا أبدا لأحد من العلماء أنه قال إن معمر كان أكثر الرواة خطأ عن الزهري بالعكس يعني هناك كأبي حاتم الراز وغيره من يرجح معمر على سفيان ابن عيينة وأكثرهم يجعلونهم كفرس يرهان يمكن مالك طالع بره المنافسة مالك طالع بره المنافسة لأن مالك يعني في حديث الزهري هو الأول في حديث الزهري يبقى سفيان ومعمر الاثنين كفرسي رهان لكن معمر خبت في حديث الزهري الأمثلة دي أنا عايز الإخوة اللي كتبوا يراجعوها مرة أخرى ويعمل فكره حتى لو طلعت برأي نشاز مش مشكلة أنا عايزك تتدرب عايزك تخالف حتى لو جبت رأي شاذ رأي ملوش قيمة برضه هاته هاته وناخد وندي في الكلام لأن بحث الشاذ بكل أسف مع أهميته لم يفرده أحد من أهل العلم بالتصنيف وطبعا عذرهم في ذلك ما ذكرته ها من المسألة متأرجحة يعني والقرائن غامضة وكل ما اتسع كما قلت مهارة الإنسان في العلم كل ما ظهرت له من القرائن ما لا ما لا تظهر لآخر عشان كده لأن الباب حساس جدا فبرضه إيه لم يفردوه بالتصنيف لأنه لن يحسموا المادة تمام الحاجة الثانية كتب المصطلح كلها لما تيجي بحث الشاذ ما تلاقيش غير مثل أو مثلين وهي دي إشكالية كتب المصطلح المتأخر ينقل نفس أمثلة المتقدم إذا كان يعني متبحر شوية زي الحافظ ابن حجر ولا حاجة يجيب لك شوية أمثلة العراقي يجيب لك أمثلة جديدة يجدد إنما تجد في الغالب كله بينقل من المتقدم إذا جاب مثل مثلين ثلاثة يبقى هو نفس المثل مثلين ثلاثة عشان كده بحث الشاذ ده ربما نقف معه لحد ما يحصل فيه تصور لحد ما أنت تنفصل من هذا المجلس وأنت عندك تصور عن معنى الشاذ والتصور عادة لا يكون إلا بكثرة ضرب الأمثلة مع قطع النظر انا برضو مش هشدد عليك واقول لك ما ارجحه وانا شذوذا لابد ان يكون شاذا انت عايز تخالفني انت حر برضو يعني انا برضو عايز يحصل فيه نوع من الرياضه للطالب ما اناش جاي هنا عشان اديك مسائل نهائيه وخلاص اللي اقوله لازم يمشي لا مش لازم يمشي ممكن انت بقى تذاكر وتتامل وتبحث وتخالف لكن مش عايزك تخالف كده بادئ الراي لازم تتعود كده قبل أن تتكلم لابد أن تفكر وفي زي ما بقول في أمثلة أنا رأيي فيها أنها من الشذوذ ربما أنت تخالفني فيها وبعد بحث الشاذ هنقف على بحث العلة إن شاء الله عز وجل ثم نتوقف قليلا عن دروس المصطلح وندخل في كتاب صيد الخاطر علشان ايه يعني كثير من اخواننا متأذين وبعتوا لي جوابات وبعتوا لي اوراق ان كده احنا بنيجي كل مره على امل ان احنا نسمع كلمتين ومش عارف ايه والكلام ده فانا برضو علشان اخواننا ما ما يضجوش برضو ايه هننوع ان شاء الله ثم مالكم مالكم متصعبين وزعلانين ليه ما احنا من اول ما بدانا بدانا مصطلح ما عملناش غير مصطلح ها ايه ايه
نعمل الاستاذ يوم كمان نعم الله المستعان أي نعم مم. جايين إيه يعني مثلا نعمل مصطلح ونعمل مثلا نص ساعة صيد الخاطر في نفس الدرس يعني خلاص هذه هذه خطة وسطى خلاص خلاص ماشي ماشي ماشي خلاص ماشي لكم لكم ذلك لكم ذلك اه واحد بيسأل بقى كل حديث فيه حميراء وكذب مختلق لا آه الكلام ده قاله ابن القيم في المنار المنيف في الصحيح والضعيف ولكن المزي استدرك عليه حديثا في سنن النسائي الكبرى باسناد جيد آه في و- ورد فيه لفظ يا حميراء بالنسبة لعائشة رضي الله عنها طيب خلاص حسبكم هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون